بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي كل عام أنتم بخير طبعا التهنئة بتبقى في الأعياد واحنا عارفين إن مفيش عيد في عند المسلمين غير الأضحى والفطر ولكن كل انتصار الإسلامي كل رفعة لراية الحق كل انتصار للمسلمين والمؤمنين على أعدائهم لابد أن نهنئ به بعضنا البعض أحبتي النهاردة 6 أكتوبر 6 أكتوبر عزيز على كل مسلم وعزيز على كل عربي وعزيز على كل مصري غيور على دينه وعلى أمته وعلى عرضه وعلى كرامته وعلى أرضه وعلى ثرواته حقيقة موضوع النهاردة مرتبط بالمسألة دي موضوع النهاردة بيتكلم عن حروب مستمرة حروب حروب في كل مجال وفي كل مكان حروب بين الطيور في الأوكار وبين الأسماك في البحار وبين الحشرات على الأشجار وبين النمل تحت الأحجار حروب حروب مستمرة ولكن لازم يكون حد فيها منتصر والآخر خاسر حروب وانتصارات حروب وانتصارات ده موضوع حلقتنا الليلة دي حروب وانتصارات نتعلم ونشوف لما بيحصل حرب ايه هي مقومات النصر وليه ممكن تحصل هزيمة اللي انتصر انتصر ليه واللي انهزم انهزم ليه المسائل دي في البشر واضحة جدا لكن صدقني ان هناك حروب اخرى قد لا نراها حروب من مخلوقات قد تكون اصغر منا او اكبر منا ولكن في في حروبها وفي حياتها وفي تخطيطها وفي تطبيق الخطط عبرة عبرة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم هي أمم أمثلنا بتفكر بتفكر تغزو وبتفكر تنجح أو لما تغزى تفكر إزاي تدافع وإزاي تدفع عن نفسها الشر إزاي تجهز خطط وخطط بديلة إزاي يبقى عندها سلاح لو ما نفعش تستخدم سلاح تاني إزاي ما تيأسش أمام أعدائها الكلام ده في في في كل المجالات في المجالات السياسية المجالات الاقتصادية المجالات الحربية أيضا كذلك المجالات النفسية ما هو أصل فيه خلوا بالكم في في مخلوقات بتقاتل علشان لقمة العيش فممكن يكون عدوها أقوى منها طب تنتصر عليه إزاي لازم تكون أسلحة خاصة لازم تبحث عن نفسك عشان تعرف أسلحتك اللي موجودة عندك هتقدر تقاتل بيها إزاي وإمتى وفين وإيه اللي ممكن إيه اللي ممكن يؤثر في عدوك ويخليه يخاف منك وما يقدرش يقرب لك احنا كذلك لازم يكون عندنا هذا التفكير واسلوب الحياة ما تسيبش نفسك لقمة سائغة كل اللي عايز يأكلك يأكلك غلط ربنا سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لازم تبقى عارف إن, إن هزمت يبقى انهزم جزء من الدين وانهزم جزء من, من, من الحق فلا تضعف بالحق فيضعف الحق بك ولا يضيع حق وراءه مطالب ما تبقاش ارضك مغتصبة وانت قاعد خايف على الارض اللي لسه ما اغتصبتش ما يبقاش اموالك مسلوبة وانت قاعد مرعوب من من المال الذي في يدك بالفعل ما يبقاش عدوك في ارضه ومهددك في ارضك ويا ريت هو هي دي ارضه لا مش ارضه دي ارض اساسا مغتصبه اسرائيل دي مغتصبه انا بتكلم الكلام ده حتى نتذكر جميعا الحق الضائع للمسلمين وللعرب بين الأمم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة مش هتفضل فيها مهادنة ومسالمة و... لا المسائل مش هتفضل بالشكل ده ليه؟ لأن النبي عليه السلام قال في يوم من الأيام ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهم قالوا أو من قلية ذلك يا رسول الله قال بل ستكونون كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولكن غثاء كغثاء السيل هتسيبوا الجهاد وهتسيبوا ال ال ال الكفاح هتسيبوا التخطيط هتضعوا في نفوسكم هتقل قوتكم عدوكم يتجرأ عليكم يستبيح ثرواتكم وأراضيكم ويهددكم حتى تصبحوا كالأكلة التي يجتمع عليها الناس ده يقول أنا عايز أكل من هنا تاني يقول لا ده أنا عايز سلطة واحد يقول لا أنا عايز لحمة واحد يقول نفس الموضوع الأمم دلوقتي تجتمع واحد يقول لا أنا عايز بترول في في العراق يروحوا يغزوا العراق ناس تانية تقول لا انا عايزه الغاز اللي في اللي في ليبيا يروحوا عاملين حيل عشان الغاز اللي في ليبيا ناس تانية لا احنا عايزين ناخد الميه يبقى ايه عليكم بالنيل والمشروعات تبقى على النيل وناخد نستبيح الثروات وهكذا يبقى ستتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتهم قالوا او من قله ذلك يا رسول الله قال لا انتوا مش قليل ده انتوا ما شاء الله ده انتوا مليار و500 مليون 500 مليون انسان 1500 مليون مسلم على وجه الارض ستكونون كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ما عندكش فكر ما عندكش طموح ما عندكش الكلام ده هو دي, دي اسباب الهزيمه لكن احنا بنتكلم مع جيل جيل ذاق الانتصار ذاق الانتصار في حروب زي حرب أكتوبر ذاق الانتصار في حروب شريفة ونقية ونظيفة للدفاع عن حقه والإعلاء كلمة الحق في ثورة 25 يناير ودي ثورة مباركة والله وهكذا فاحنا بنتكلم الآن لنستعيد ذكريات الخير وال وال والانتصار وال و... و... ونقاء السريرة ونظافة اليد آه... لكن في مخلوقات غيرنا بتخطط وترتب وتكافح وتتمن حياتها يعني إن أخفق بيخسر حياته على طول لأن في مخلوقات تانية تريد أن تأكله ال... آه... حلقتنا الليلة دي فيها مواقف ل... ل... لكفاح ولحروب حصلت بين مخلوقات وأخرى مواقع ولكن هنشوف مين اللي بينتصر هتلاقي دايما اللي بينتصر المكافح الصبور اللي بيضبط تصرفاته في وقت قد يفقد الإنسان فيه صوابه هتلاقي فيه عدم اليأس من أسباب النصر أنك لا تيأس أبدا هنتعلم من كل مخلوق فيهم في في مجال حربه ومجال كفاحه هو عمل إيه وكافح إزاي وأيضا معانا في الحلقة يعني يعني في ناس كتير جدا طلبوا فقرة احنا كنا عدناها المرة اللي فاتت ولكن سبحان الله العظيم بعد ما الحلقة خلصت أم ناس تاني طلبوا انهم يشوفوها مرة تانية فإذا تبقى وقت إن شاء الله تعالى هنعرضها لكم وهي فقرة القطة اللي كانت بتحتضن أولادها ومعانا أيضا فقرة جميلة جدا في آخر الحلقة وأنا خليتها للآخر علشان تكون مسك الختام ويكون يعني كلام جميل لشيخ طيب وجميل وعزيز على قلوبنا كلنا وهو فضيلة الشيخ محمد حسان له معنا فقره فاصل قصير بإذن الله تعالى لمدة ثلاث دقائق هيكون مسك ختام هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل تعالوا نشوف بقى حلقتنا الليلة دي فيها, فيها إيه ونشوف إيه اللي موجود معانا علشان نتعلم نتعلم ونتدبر من من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ازاي ده بيكافح ده ازاي ده بيوصل اللي بينتصر بينتصر ليه واللي بينهزم بينهزم ليه آه وتعالوا نشوف آه فقرتنا آه الليلة دي أول فقرة الحقيقة آه آه، في حلقتنا آه آه، أول حلقة أول فقرة آه، عفوا أول فقرة في حلقتنا آه، هتكون عن مخلوقات بيعرف إزاي يلتقط آه، رزقه وإزاي يحارب عشان يوصل له ولو كان السلاح اللي معاه هو لسانه وتعالوا نشوف آه، أول فقرة معانا وهو مش بس المخلوق ده موضوع اللسان ولكن في مخلوقات تانية هتكافح وتهرب من أعداء قوية وكثيرة وفي مخلوقات تانية أول فقرة الحقيقة مليانة بهذه الفقرات وتعالوا نشوف ونشوف كل مخلوق في مجاله بيحارب ازاي ويكافح ازاي وبيوصل ازاي اتفضلوا معانا اتفضلوا ده يعني في في في على اشجار في ال- في الغابات شوفوا هذا هذه الحشره الخضراء معروفه آه، لدينا كلنا شوفوا المنظر آه، آه، هو واقف في امان وهدوء لكن في عدو تاني ليه شوفوا هيلتقطه بس هيلتقطه ازاي شوفوا السلاح المستخدم لس- حاجه عجيبه جدا لسان بص هيعمل ايه إيه ال- شوفوا هو اسلحته ايه بس هو ما يعرفش ان في عدو بيحضر له آه، آه، سلاح هو مش واخد باله ولا شايفه ولا عارفه ده جراد بص المنظر آه، شوفوا الامن اللي هو فيه بصوا ادي السلاح جاله شفتوا آه، الحرباء شوفوا لسانها لسانها قذائف واسلحه
حسن يا شوف الحرباء ماشيه لون اخضر في زرع اخضر وهو على فكره الناس اللي بتفكر في الحروب بياخدوا التمويه من المخلوقات اللي زي دي انتوا لا- زي ما تشوفوا زي ما تكون بالظبط سياره مدرعه مموهه داخل الزرع الاخضر وشوفوا هنا ادوات التجسس العين والعين عين الحرباء بتلف في كل في كل اتجاه وبتلف ممكن يشوفوا في- وعكس بعض يعني عينيها الاثنين عين في ناحيه وعين في ناحيه التجسس والعيون وال وال والمراقبة مهمة جدا في الحروب ادي شوفوا هيطلع ل- لسان الحرباء شوفوا لحد فين ويمسك اللسان نفسه آه، فيه آه، عضلات آه، وشوفوا دي برضو جرادة نفس الموضوع سبحان الله العظيم شوفوا لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده على آه، خلقه وعلى تقديره وإبداعه ل- ل- للم- للمخلوقات مدي كل واحد سلاح كل واحد فيهم عارف سلاحه وعارف ازاي يستخدمه وعارف ازاي ينتصر بيه وازاي يهزم بيه اعدائه هننتقل ل- ل- لمكان اخر تماما وهو في القطب الجنوبي آه، من من من من ارضنا آه، مكان كله جليد كله صقيع آه، بيعيش في هذا المكان آه، بيعيش في هذا المكان آه، أسد البحر في ناس بتسميه كلب البحر شوفوا هو طبعا ده آه، الحوت الأزرق أكبر مخلوق على وجه الأرض دي آه، آه، كلاب البحر شوفوا ازاي آه، هي بتحب الجليد وبتسبح في الجليد ولكن في عدو تاني ليها آه، آه، جيش بحاله هيهاجمها وهيهاجم واحد فيها بالتحديد اللي هو هينزل البحر هنا بتلعب ومبسوطة بس عدوك مش هيسيبك قوي بتضحك مش هيسيبك بتلعب ولا مبسوط شوفوا ازاي بينزلوا بيلعبوا ف... بس عدوك ليه ليه رغبة في انه ياخد ما عندك في ليه رغبة في انه يهلكك ما تصوروش ان ان ان اعداء الاسلام زي اليهود وغيرهم ساكتين هم عايزين يهلكوك عايزين ياخدوا ثرواتك وعايزين يستخدموك بصوا بقى جيش كامل جيش كامل من ال- الحيتان بصوا جيش كامل رايحين لهؤلاء المستضعفين اللي هي كلاب البحر لكن الطريف بص ده متحصن في مكانه برضه دي دي ميزه ان إيه؟ ان هم مش هيقدروا يطلعوا له فوق فهو مختبئ منهم دي ميزه انك تعرف ازاي ت... ت... يعني ت... تحتمي من عدوك ب... بشيء من ال- لكن هنا بقى آه، هذا ال- الكلب ده كلب البحر ده هو بصوا بقى ده آه، أسد النهر أو ف- ف- كلب البحر بصوا بقى هو هنا اكتشفوه لوحده فهم خلاص هو ده وليمة ده ده آه، ده فريسة خلاص ما صدقوا بقى طب هو هنا لوحده وحواليه قطعة ثلج صغيرة زي ما انتم شايفين لا يقدر يطلع فوقها ولا يقدر يعمل حاجة عارفين هيعمل ايه كل الجيش ده مش هيقدر يوصل لل ل- ل- ل- لفرس النهر ازاي ده في من فوق وفي من تحت وفي- هتشوفوا ايه اللي هيحصل بصوا هو هنا بجوار هذه الايه ال- قطعة الجليد سهل المنال شوفوا هنا واحد بيفجرها له والتاني يجي من تحته التاني يجي من فوق بصوا بقى هو بيعمل ايه ما بييأسش بينزل من تحتهم وده يجي يحاوروا و آه، شوفوا ازاي اهو و- و- ومن الناحيه ومن اليمين ومن الشمال هو يلف حوالين قطعه التلج واللي يحاول يمسكه منهم آه، ي- يتفاداه شوفوا وما يقاسش والجيش ده كله بيحاول معاه وفي الاخر سبحان الله العظيم شوفوا هو هنا ادي الحوت راح وهو جه الحوت يجي وهو يروح ده جيش بحاله من الحيتان وكل واحد فيهم لوحده كفيل انه آه، انه ياكله شوفوا ازاي كلهم بي- بي- بي- بيحاربوه ولكن سبحان الله العظيم مع قلة امكانياته ومع ضعفه ومع صغر حجمه قدامهم و- و- ومفيش مكان يختبئ فيه ولكنه كافح كافح واتعبهم جميعا اتعبهم جميعا شوفوا ازاي مش قادرين يتحركوا مش قادرين يعوموا اكتر من كده الى ان آه، هم يأسوا وهو ما يأسش هم مشيوا وهو شوفوا طلع ايه يا جماعة الموضوع آه، مشي ولا لسه شوفوا ازاي بيبص ازاي مشيوا خلاص طمن الحمد لله غشهم وخدعهم وتعبهم بصوا هم كانوا جايين كلهم نافشين ريشهم عليه ومتصورين انهم اقوى منه كذلك مصر انتصرت في العدوان الثلاثي ومصر انتصرت على اسرائيل ومصر انتصرت آه، وال- والبلاد العربية آه، ال- آه، الناس اللي في القدس واللي بيقاتلوا على أبواب المسجد الأقصى لا يضرهم خذلهم كما قال النبي عليه السلام من خذلهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله وهم على هذا آه، م- ليه ما أهلكوش ليه لماذا لم يفنوا إلى الآن لماذا لم يهجروا ويخرجوا بالرغم من كل آه، التهجير وهدم البيوت والقتل والتعذيب ولكن ولكن آه، ربنا سبحانه وتعالى بيصبر و- ويؤيد آه، من يكافح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ده مجال آخر من مجالات الجهاد ومن مجالات الكفاح وهو البحث عن الرزق ما تروحش تمد ايدك لحد عشان يديك لقمة او يديك آه، طعام امال تعمل ايه ابحث عن رزقك وتعالوا نشوف القرود دي في قلب الجبال بيكافحوا ازاي عشان يوصلوا لرزقهم ينزل من الجبل شوفوا ازاي والجبل واعر زي ما انتم شايفين كده ينزل ايدين على رجلين ينزل من قمة الجبل عشان يوصل لشجر الجوز عشان ي- آه، يقتطف الثمار تمام وده كفاح انك تكافح عشان لقمة عيشك ده كفاح لان آه، ال- الكلمة لن تكون من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس عز نفسك أكرم نفسك ما تسألش الناس لا تسأل الناس آه، كافح آه، و- وتعالوا نشوف القرود بتعمل ايه خد هذه الثمار القاسية اللي هي الصلبة آه، اللي هي من شجر الجوز بص شوفوا ازاي بيقشرها بعد ما بيقشرها بيكتشف انها من من الداخل صلبة صلبة ك... ك- يعني آه، كالصخر شوفوا اهي رماها على الارض ما اتكسرتش طب يعمل ايه هيجمع الثمار اللي اخدها وقشرها اهو هيجمعها هياخدها شوفوا ازاي بيسعى على رزقه مش مستني حد يطعمه معايا
صيت على ال- آه، راح شوف هيعمل ايه بقى هيخترع لنفسه طريقة ياكل بيها وهي دي الطريقة او نقول المصنع او نقول ال ال الالات اللي هو اخترعها لنفسه صخرة كبيرة بيحط عليها هذه الثمار هيشوفوا ازاي هو اللي هو اللي عامل الموضوع ده كله ويحط الثمرة وجايب لنفسه زلطة كبيرة زي ما انتم شايفين بيكسر بيها كفاح وجهاد حرب الطعام والشراب وحرب الرزق مهمة لازم تنتصر فيها وادي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل بيكافح فالعبد شوفوا ازاي اهو و... وكسر ال... شوفوا ماسك مطرقة شوفوا الجدية اللي على وجهه يعني تصميم انه لازم هيكسرها عايز ياكل عايز ياكل يعني بيكافح وبيوصل وبي... و... وبيجتهد مستنيش حد يصنع له لقمة لقمة عيشه ولا انه يجيب بقى ما قالش يا جماعة المخلوقات دي ما تعرفش امريكا ما تعرفش القمح اللي جاي من امريكا حتى والقمح مسرطن اجتهد وتعب وكل يا سيدي واتبسط ويعني بياكل من عمل يده سبحان الله العظيم شوفوا ال ال كلهم بقى بص حتى الصغير حتى ال حتى الصغيرين بيقلد خلاص هو ما, ما بيمدش ايده لحد هو بيجتهد و- و- وشيل واخبط طول النهار عشان تاكل من لع- من من عمل يدك عم شوفوا سبحان الله كل مشغول ومن يعمل ليس عنده وقت للدموع في جنة خلد مقعد دي حرب دي حرب الحرب الاقتصادية انك تجوع ف... وانك تشرد وان ق- مالك يقل وان البطالة تزيد وان المشاكل آه، تحصل بين الناس ده طب وليه طب ما انت ربنا سبحانه وتعالى آه، اداك ارض واسعة اشجار و... وثمار وانهار ازرع و- واحصد معايا آه، و- و- وعيش حياتك بشكل كريم بقول لكم ادي ادي ادي قرد بيحارب وبيكافح عشان لقمة عيشه ننتقل بقى للمنظر اللي بعده كم أثنى وهي آه، خلقي احنا عارفين ان آه، المخلوقات مقسمة الى ثلاث الى ثلاث اقسام ربي قسم منتج وقسم مستهلك وقسم طفيلي
من ربي منتج ومستهلك وطفيلي الزرع دايما منتج لانه بياكله الانسان والحيوان لكن آه، ربنا سبحانه وتعالى بيو- بي- بي- بيورينا ويعلمنا ان لا ان ممكن يكون في نبات مستهلك يعني في نبات اكل للحوم بياكل اللي بيحاول يجي عشان ياكل منه هو ياكله شوفوا الابره اللي في النص دي دي اول ما يلمسها هذا ال- ال- ال- هذه الحشرات على طول فورا فورا ي- تنطبق عليها هذه الزهرة وهي تسمى آه، القدر آه، الأحمر لأنها حمراء من الداخل شوفوا ازاي جت علشان تاكل منها عسل فأصبحت فريسة ليها أول ما بتلمس هذه الإبرة خلاص أهو شوفوا ازاي شكرا وتلتهمها حروب وأسلحة انتصارات حروب وانتصارات آه، اللي طمعان دايما هو اللي بي- بيهلك اللي طمعان في انه ي- يستولى على مال غيره واكل غيره هو اللي بيهلك وشوفوا الزهرة دي واقفة في مكانها واقفة في مكانها و... وما عندهاش آه، ما عندهاش قدرة على الحركة ولكن ولكن آه، سبحان الله العظيم آه، رزقها جالها لحد عندها ودي برضو فيها جزء من اليقين ان ممكن واحد يجي عشان ي- يسلبك ثرواتك يقوم سبحان الله العظيم يجعل كيد- كيده في نحره وتدميره تدبيره آه، معنا اتصال آه، آه، في بقى آه، يعني آه، مخلوقات أخرى ودي برضو لازم ناخد بالنا من, من- من الموضوع ده آه، في مخلوقات أخرى شكلها ضعيف في مخلوقات أخرى شكلها ضعيف ولكن آه، عندها إمكانيات عندها إمكانيات وعندها قدرات للدفاع عن نفسها والمهاجمة عدوها بس هنكمل بعد آه، الاتصال ده السلام عليكم ورحمة الله السلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبو فاضل؟
الحمد لله بارك الله فيك. ما ما شاء الله على جاتي والله بتجيبها جميل ما شاء الله
آه، الصوت بيقطع عندك آه، للأسف ال- آه، الاتصال انقطع آه، ففي مخلوقات شكلها ضعيف خالص آه، ولكن ولكن آه، عندها قوة معينة كل واحد كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه نقطة قوة امتى ينساها لما لما ينسى انه مطالب انه يكتشفها لما ما يدورش عليها لما ما يستفدش منها لما ما يحاولش يكتشفها لازم هينسى نقطة قوته وما يقدرش آه، آه، يقوم أمام أعدائه أبدا أول ما ي- يخوفوه يخاف أول ما يرعوه يترعب آه، يسلبوه ثرواته ولو بإيده لأنه مش عارف قد إيه هو قوي معنا اتصال سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام أهلا وسهلا السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد
شكرا يا شيخ على الحلقة الله يكرمك يا أحمد ويبارك فيك وفي والديك ادعي لي بالهداية ربنا يصلح حالك يا احمد آمين
اتفضل طيب معانا ابي احمد اهلا يا ابو احمد
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شميم اهلا وسهلا احنا نحبك الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا شيخ امين احنا نتصل بيك ما شاء الله عشان نسلم على حضرتك يعني ون- ونقول لك كل سنه وحضرتك طيب وانتم طيبين وصحه وسلامه ونتلقى الدعاء في صلاه الليل لاخونا لو سمحت يعني
ربنا يكرمنا واياكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب معلش يا شيخ امين بالله عليك ربنا يا رب يكرمك ويبارك فيك وفي اهلك وولدك ومالك
جزاك الله خيرا وجزاكم عليكم السلام معانا اتصال اخر السلام عليكم طيب آه، ف آه، في مخلوقات ضعيفة صغيرة ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاها نقاط قوة نقاط القوة دي هي ما بتستغناش عنها مباشرة أول ما يحصل هجوم هي ما بتسكتش بتهجم فورا ولو هتفقد منها من من منها عدد ولكنها ما- ما لا تتنازل عن هذه القوة بتشوفوها بتقاتل وبشجاعة ما بيخافوش وبيجروا حاجة سبحان الله العظيم من هذه المخلوقات النمل وبعض الحشرات يعني احنا ال- ال- الفقرة اللي جاية عن المخلوقات الضعيفة ازاي بتقاتل المخلوقات القوية يعني ما حدش يخوفك ما حدش يقول لك آه، ال- آه، عندنا آه، رؤوس نووية عندنا نابلم عندنا بتاع سبحان الله العظيم وهو لما الجنود المصريين انتصروا في 73 هم كانوا انتصروا بنووي وذري وهيدروجيني ونيتروجيني ونابلم ولا انتصروا ب... ب... بالله أكبر وبحسن توكلهم على الله وبالإقدام وب... وب... ثم ها حسن التدبير وحسن ال- القيادة آه، وحسن ال- و- والصبر و- وده كله مع إيمان صادق آه، ب- بالله سبحانه وتعالى واستعانة بالله تعالوا نشوف ازاي الضعفاء ممكن ينتصروا على الأقوياء اتفضل يا استاذ ياسر شو ده نمل والنمل ده آية لوحده شوفوا هو بيصطاد اصطاد بصوا بقى هنا جت جاء بلدوزر بالظبط كأنها دبابة قدام إنسان شوفوا ع- بقى يحاول ياخد الم... ال- الصيد بتاعهم ما ادهولوش بدأ ياكلهم هم نفسهم هم شخصيا شوفوا ازاي آه. بدأ ياكلهم هم شخصيا طيب دي أول نملة طب النمل اللي في الجحر ما قالش بقى استخبوا استخبوا لأحسن لا ادي التاني طلع بص بي- بياكلهم ازاي كل ادي التانية كلها طيب التاني بقى أنا- هجوم طلعوا عليه تعالى انت رايح فين لا يمكن نسيبك ابدا بصوا انت اكلت اخواتنا أن- احنا لا يمكن نسيبك بقى ي- يجروا مع ان هم الاضعف وهم وهو الاقوى جري وراه شوفوا ب- بدا شاف النجاه في الفرار ما يقدرش كذلك انت لما تقف وتقاوم وتجاهد وتكافح ممكن يبقى هتخسر هتخسر عدد منك بس مش مش كلكم مش كلنا هنخسر والنبي عليه الصلاه والسلام وعدنا بكده لن يسلط علينا من يستأصل شأفتنا و و و ويستبيح بيضتنا كلها تعالوا شوفوا بقى المخلوق الضعيف حشرة مع هذا المخلوق القوي آه، آه، لع- مثل ابن عرس شوفوا ازاي ما- اكتشف نقطة ايه قوته آه، ما- إيه قذائف قذائف نارية نارية بريحة سيئة سبحان الله يعني حرب كيماوية بصوا ازاي هو ر- رماه بالايه بالقذائف بتاعته و- و- وهزم هذا المخلوق القوي طيب ننتقل لمنظر تاني وخدوا بالكم انه كل الحروب ما بين مخلوقات ضعيفة ومخلوقات قوية ما حدش آه، ما حدش ييأس تيأس ازاي اذا كان اذا كان ب- بنتكلم عن اسلحة ارضية او اسلحة كده ودول اقوياء والاخرين ضعفاء ولكن الضعيف بينتصر على القوي زي ما انتم شايفين اهو امال لما يكون معاك ربنا و- و- و- وبتكافح صح وبتخطط صح ها سبحان الله العظيم شوفوا بقى آه، ادي نوع من انواع السحالي وادي نوع من انواع الحشرات اهو شوفوا ادي حشره مسكينه ضعيفه ووراها سحليه قد ايه قويه بصوا ح- نفس الموضوع قذائف شوفوا قذائف زي القذائف شوفوا ازاي اهي وادي السحليه اللي كانت واقفه ومتربصه وبينها وبينها 2 ملم هزمت قدامها طب ده غراب غراب واقف آه، عايز بقى ياكل آه، هذا النمل النمل سكت ما سكتش اخرج من من آه، من مؤخرته سائل لزج سمغ على جسم الغراب الغراب قال يا فكيك مفيش فايده خلاص مع الشعوب المقاومه ال- ال- الشعوب المهاجمه والشعوب الجائره والظالمه لا تصمد لا تصمد ولا تقف آه شوفوا برضو هذا المخلوق آه، قذائف حقيقية ما فيش كلام نار آه شوفوا ازاي سبحان الله العظيم لكن المرة دي طبعا المخلوق ده الحشرة دي أقوى من من ال- من النمل بس بيدافع عن نفسه شوفوا آه، و- مخلوقات عندها قذائف سبحان الخالق ازاي لحم ودم زي ده جواه قذائف حريق كيماوي بش- بهذه الطريقة وضربهم بالكيماوي ومشي سبحان الله و- وهزمهم هي المناظر سبحان الله العظيم قد ايه مؤثرة الواحد لازم يكون عندك اسلحة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدواكم اوعى تنهزم امامهم واوعى آه، تضعف سبحان الله و- واوعى تتخيل انك لما تسلمهم هيسلموك واوعى تتخيل انك انت لما هتضعف لهم هيرحموك بالعكس ده هيزيدوك استضعافا وهيزيدوك ذلا ومهانة وهيسلبوا ثروتك أكتر وأكتر والمسلم لا يمكن أبدا أن يرتضي لنفسه كده لا إسرائيل ولا أمريكا ولا أي مخلوق في العالم آه، آه، تضعف قدامه أنت تضعف لله سبحانه وتعالى ربنا بس وحده سبحانه وتعالى آه، احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هنا بقى آه، منظر عجيب الحقيقة وانا صممت ان انا اجيبه آه، يمكن احنا شفناه مرة قبل كده لكن هو مناسب جدا لحلقتنا اللي فاتت هو شوفوا ال- ال- النحل نحل وبياكل من رزقه آه، من رزق ربنا سبحانه وتعالى بيعمل خلايا النحل بيحط فيها العسل بيحط الشرانق آه، آه، البيض يعني آمن وبيشتغل ويجي بقى يجي مخلوق آه، زي الدبة مخلوق مستهلك متعود انه ياكل آه، اكله كله معتمد على رزق غيره يا اما ياكل مخلوقات بحالها لحوم وأسماك يا إما إنه لما ما يلاقيش حاجة في الجبال يروح لخلايا النحل عشان ياكل العسل بتاعها شوفوا أدي شوفوا إيه بقى النحل جنب هذا المخلوق الكبير السمين القوي طلع وبدأ يضحي وبدأت النحل تقرصه وتحط إبرها في جسمه و- و- وقرصه شوفوا الدب م- م- حجمه جري جيري ما قدرش يصمد ولا يثبت سبحان الله العظيم شوفوا ويجري هذا المخلوق الكبير آه، أمام هذا المخلوق الصغير كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ما آه، ما ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون عندك إيمان بالله ولازم تكافح ولازم تصبر على حالك ولازم يبقى عندك آه، آه، يعني همة ولازم يبقى عندك آه، دفاع عن نفسك ولازم يبقى عندك حب ل- ل- لحياة كريمة ما ترضاش بالهوان آه، لا- ليس منا من أعطى الدنية من دينه مش مننا اللي اللي بيروح يذل نفسه للناس ويمد لهم ايده ده حتى حرام يا اخي ده النبي عليه الصلاه والسلام قال وما من عبد فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وما من عبد فتح باب مسألة يفتح باب يقول اديني آه، عاوني أعني أكلني شربني والمين والعدوك سبحان الله العظيم آه، آه، قال وما من عبد فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فمسألة ال- آه، آه، الحروب سواء بقى كانت اقتصادية زراعية في الماء في حروب نفسية حروب آه، لازم تصبر والله مع الصابرين آه، ولازم يكون عندك همة عالية تزيل الظلم عن نفسك لازم يكون ه- عندك همة عالية لتزيل الظلم عن نفسك لازم آه، معانا اتصال آه، الحقيقة اخواني يعني آه، آه، عشان من ما, ما نطولش عليكم آه، بعض إخواني طلبوا أيضا آه، ال- الفقرة آه، اللي عرضت المرة اللي فاتت آه، ح- فقرة القطة وأنا والله أنا ما كنتش متصور أن هذه الفقرة آه، سيكون لها هذا الأثر ولكن هي فعلا جميلة آه، وأنا بس تلبية لطلبهم آه، يعني بإذن الله تعالى هنعرضها ولكن أتمنى آه، لو في أي حد عنده آه، آه، فقرات آه، يراسلني يبعت لي على الميل آه، عندي آه، وانا باذن الله تعالى هملي لكم الميل آه، بعد آه، هذه الفقره ان شاء الله عز وجل تعالوا نشوف فقره حنين الام على ابنتها في هذه ال- القطه ال- الكثيره الحنان على هذه ال- القطه التي فزعت بالليل تفضلوا
طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا صليت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
سبحان الله انا اثرت ان انا لا اعلق على المشهد اترككم تستمتعوا آه، معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا أخت صباح حياك الله وبياك يا شيخ امين وجعل الجنه مسنا وسواك آمين.
جزاك الله خير امين على وانت البرنامج المتميز الجميل الله يبارك فيك ادعي لنا يا شيخ امين بالثبات على الطاعه وحفظ القران ال- اللهم ارزقنا عليكم الثبات على الحق يا رب وحفظ كتابه آه، نحن وانتم وذرياتنا يا رب
ربنا يكرمك
امين ويجزيك عنا خير الجزاء امين يا رب العالمين بارك الله في ابي فضيله الشيخ حسان امين وفضيله الشيخ محمود حسان امين وجزاكم جميعا كل الخير وجزاك جعل اعمالكم في ميزان حسناتكم امين ورزقنا واياكم الجنه ونعيمها امين يا رب والعزنا من من النار امين يا رب العالمين ربنا يجزيك خير يا شيخ أمين.
امين وجزاكم يا فندم السلام عليكم ورحمه الله حتى لا ينسحب الوقت من تحت اقدامنا آه، الحقيقه انا كنت محضر لكم آه، صور نادره جدا في لحرب اكتوبر نادره جدا ما اتنشرتش قبل كده ومش حد شافها قبل- قبل كده صور آه، ل- ل- لحاجات موجوده من ارض المعركه صور الأسرى وهم خارجين من ال من ال الخنادق صور هم بيبكوا وهم آه، بي- بيؤخذوا كأسرى بيبكوا بك- بكاء مرير كلها صور جديدة لمصور آه، الرئيس السابق آه، السادات آه، المصور الخاص بيه نزل معاه ونزل في في في, في سينا والأسرى وما بيكوا وصور ده كله والحقيقة الرجل آه، يعني جزاه الله خيرا آه، اختصنا وادانا الصور دهيت لكن الحقيقة يعني آه، آه، مفيش وقت إن نشوفها دلوقتي ولعل يكون آه، ما سنقدمه الآن آه، أفضل من الصور وأعدكم بأن المرة الجاية هجيبها لكم هجيب لكم الصور بإذن الله عز وجل عشان تشوفوا المناظر ما تخافوش من إسرائيل تخافوا لها تخافوا منها ليه؟ إسرائيل دي مخلوق زيها زي بقية المخلوقات آه، بل هو مخلوق بل هم ظلمة ومغتصبون فتخاف منه ليه؟ الظالم بيفنى و- وهلاك الظالم هلاك الظالم بيده إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت لكن الحقيقة آه، أبدلنا أو جاءتنا آه، فقرة آه، جميلة ل- لشيخنا الطيب المبارك فضلت الشيخ محمد حسان وأنا والله أحبه من قلبي وأنا أقول لكم على ميزة للشيخ محمد ولاحظوها ودوروا في النت ودوروا في تاريخه كله هتلاقوا ما من قضية كانت لل- للإسلام أو للمسلمين إلا وهتلاقوا الشيخ محمد له فيها بصمة بصمة بقول أو عمل بدعوة على منبر أو بدعوة على أرض الواقع دوروا في كل قضايا الإسلام والمسلمين أي قضية سواء كانت قضية داخلية خارجية خاصة عامة وشوفوا هتلاقوا للشيخ محمد حسان فيها له فيها بصمة إما بكتاب أو بشريط أو سي دي أو حلقة على آه، الفضائيات أسأل الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يصلح له عمله وأن يجعل خير أيامه يوم أن يلقاه هو ومشايخي من الشيخ مصطفى العدوي الشيخ اسحاق الحويني الشيخ محمد بن عبد المقصود الشيخ نشأة الشيخ كل الشيوخ آه، مشايخي أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم مش عايز أنسى حد عشان ما فيش وقت أكتر من كده آه، وتعالوا نشوف هذه الفقرة الجميلة لفضيلة الشيخ محمد حسان وهو يتحدث عن نصر أكتوبر
أقول يجب على الأمة أن تتذكر حرب أكتوبر وعبورها من الهزيمة التي بدأت تدب إلينا الآن من جديد لنعبرها مرة أخرى وبين أيدينا مقومات النصر التي أرادها ربنا وذكرنا بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فوجئ اليهود يوم السادس من أكتوبر بمجموعة من الأسود ولا أبالغ بمجموعة من الأسود تقتحم عليهم ملاجئهم ومواقعهم من أين جاء هؤلاء ومن أي سماء نزلوا ومن أي أرض خرجوا كيف عبروا القناة وكيف وضعوا رؤوس الكباري على الضفة الأخرى للقناة كيف وضعوا رؤوس الكباري وكيف استعمل المهندسون العقلاء الفطناء سلاح المياه لتحطيم هذا الخط الحصين ولفتح أماكن وممرات واضحة حتى يفاجأ اليهود في يوم غفرانهم وهم يشربون الخمر ويتراقصون بالأسود تقف أمامهم وجها لوجه حتى استطاع أولئك الأبطال في يوم السادس من أكتوبر فقط أن يدمروا ثلاثة أنوية للمدرعات أنا أقول يكاد أن يكون تدميرها كاملا ما تبقى من هذه الألوية الثلاث الثلاثة ما تبقى إلا النذر اليسير من المدرعات وأسر عدد كبير منهم في اليوم الأول واستسلموا وأصيب الكثيرون منهم بحالات هستيرية حيث لم يكن يخطر ببال واحد منهم قط أن يصل مصري مهما كان حجمه وقدره إلى مثل هذا المكان إلى أن تقوم الساعة كلمة الله أكبر كانت تصعد من الأرض إلى السماء بكل عز الله أكبر يا لها من كلمة الله أكبر أكبر من كل هذه الترسانات وأكبر من كل هذه القوة قد لا يتصور كثير من شبابنا وأولادنا تحصينات خط برلين خط برليف أنفقت عليه دولة إسرائيل في هذا الوقت القديم أكثر من 200 مليون دولارا هل تعلمون أن كثيرا من جنودنا البواسل رفضوا أن يفطروا في نهار رمضان في العاشر من رمضان فالإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم الإيمان بالقضية التي أجاهد من أجلها الإرادة العزيمة الصبر القوة عبور الهزيمة النفسية وهو من أخطر أسباب النصر بعد الإيمان بالله عبور الهزيمة النفسية لأن المهزوم نفسيا مجنون الفكر والحركة ولا يمكن له على الإطلاق أن يخطو على الطريق خطوة عملية واحدة لو عبرت الأمة هذه الهزيمة ووثقت في الله جل وعلا وحققت وجددت إيمانها بالله وعلمت أن النصر من عند الله سبحانه وأنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تهزم الأمة إذا علمت الأمة أن النصر من عند الله فعلقت القلوب بالله وأخذت بالأسباب في حدود قدراتها وإمكانياتها وهي تعلم يقينا قوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا الكريم فضيلة الشيخ محمد حسان أحبتي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كونوا على أمل وكونوا على ثقة في الله سبحانه وتعالى أن الله لا يضيع أجر المحسنين وإنه من يتقي ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم أحبتي بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم إلى حلقة القادمة إن شاء الله تعالى وسأتي لكم بالصور آه، بإذن الله تعالى كما هو صور نادرة زي ما قلت لكم آه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح العباد والبلاد وأن يغير حالنا إلى أحسن حال وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا وأن يستخدمنا في نصرة دينه وعز الإسلام والمسلمين وتعمير البلاد وهداية العباد أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من هذا خلق الله لا تنسونا من صلاة الدعاء ولا تنسوا غدا كثرة الصلاة والسلام على خير الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تعالى